غيرته غيرته فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا فأسرعوا.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا غيرته فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام حلقتنا النهاردة بعنوان مع المشاهدين مع المشاهدين محتاجين نسمع حضراتكم النهاردة النهاردة معنا أكثر من قضية وأكثر من موضوع والمواضيع كلها مرتبطة ببعضها والمحاور كلها متعلقة ببعضها عندنا مسألة الغلاء وارتفاع الأسعار عندنا الأمر الآخر كثرة المظاهرات حتى إن كتير من الصحف آه، اللي صادرة غدا موجودة المنشطات الرئيسية بتاعتها البلد فوضى منشطات رئيسية في صحف الغد البلد فوضى من خلال بيتكلموا ان المحافظات بتشتعل بالاحتجاجات وإغلاق محافظة كفر الشيخ وأئمة الأقصر ضد الأخونة وتظاهرات بدمياط وسيناء والمنيا وأسيود والدهلية والغربية والسويس والبحيرة وقنا ك- كل نقدر نقول إن يعني مظاهرات فئوية مظاهرات بتطالب بأشياء معينة ولكن الأمر بدأ يتطور الأمر الخطير اللي بدأ آه، نعيشه ونشوفه ونلاحظه كلنا الآن إن اللي بدأ عنده مشكلة الآن بدأ يقطع الطريق اللي بقى عنده مشكلة الآن بيقطع آه، آه، آه، سكة الحديد اللي عنده مشكلة الآن بيعطل المترو اللي عنده مشكلة الآن بيعطل القطار أشياء عديدة بيقطع آه، آه، آه، الطريق من أجل أن السيارات ما لا تسير في الاتجاه المباشر لها أشياء عديدة الأمر بيتطور أيضا الأمر الآخر اللي محتاجينه نتكلم فيه أيضا معكم النهاردة مشاهدينا الكرام مسألة مظاهرات 25 يناير 25 يناير القادم بعد خمس أيام ربنا يسلم مصر من الفتن وربنا يحفظ مصر وربنا ينجي مصر من كل سوء وربنا يحفظ مصر من حقد الحاقدين وربنا يحفظ مصر من كيد الكائدين وربنا يحفظ مصر من حسد الحاسدين يا رب العالمين محتاجين نسمعكم النهاردة كتير من السياسيين بيتكلموا وكتير من المثقفين بيتكلموا وكتير من النخبة بتتكلم وكتير من العلماء بيتكلموا وكتير من كل الفئات ولكن الشارع أين هو الشارع فين من آه، الأحداث اللي بتتم الشارع فين ونبض الشارع من الأمور اللي بتتم حواليه لأن في النهاية زي ما بقول دايما إن 60-70% من الشعب المصري اللي بيطلبه واللي بيحتاجه واللي بيتمناه واللي بيطلبه هو لقمة العيش هو اللي عايزه هو عايز لقمة العيش فقط مش عايز أكتر من كده لو بيفكر في دستور ولا بيفكر في آه، ثورة جديدة ولا بيفكر في 25 يناير ولا بيفكر في أي شيء إلا الأسعار أخبارها إيه لما بيروح يجيب كيلو آه، فول أو كيلو عدس إلى آخره لما بيلاقي السعر بقى غالي عليه إلى آخره الأسعار وارت- والغلاء وارتفاع الأسعار تعالوا نبدأ كده مع تقرير في الشارع أجريناه نشوف رأي الناس في الغلاء وارتفاع الأسعار بيقولوا إيه وبعد كده نستقبل تليفونات حضراتكم ونسعد بيها إن شاء رب العالمين
الأسعار حضرتك في متناول الجميع واخد بالك حاجة رخيصة بس عايزين البلد عايزة أمن كل حاجة كويسة الأسعار كويسة عن السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت كان البرتقال بتلاتة ونص النهاردة باتنين جنيه ونص واخد بالك وكنا بنجيب السوق بمية و باتنين جنيه وبريزة ما- ما فيش تصدير الله ينور عليك دلوقتي هي البلد عايزة حاجة واحدة بس عايزة أمن من الشرطة هي ال- اللحوم وال- والعيش بس هو اللي بيخلوه كده بربع جنيه ربع جنيه رغيف كده حرام ما فيه زحمة وموت وبيطلعوا العيش مسلوق مسلوق و... وني وملخبط وتقف في الطابور مسافة لما تاخد آه، رغيفين عيش ب 50 قرش ولا حاجه للعيال فحرام يعني الاسعار هي عرض وطلب وانا شايف ان الاسعار دلوقتي متوازنه الاسعار مستقره وشايف ان في بعض الناس بيستغلوا ويقولوا ان الاسعار مرتفعه عشان يعملوا قلق في البلد بروح اجيب الفرخه ما بتكفينيش انا وعيالي ومعايا راجل تعبان مش قادر يشتغل اسعار ايه الاسعار زي النار اهي محدش عارف يعيش اللي معاه طفلين في المدارس مش عارف يوكلهم ياكل اللحمه اللحمه ب 64 جنيه النهارده ب 64 جنيه و70 جنيه مين يجيب كيلو لحمه العشاء خمس اطفال عنده يوكلهم منين وشربهم منين ده غير العيش اللي كان بيتكلم عليه الريس بيقول لك الدعم الر- نازل دعم للعيش وكلام من ده زي ما هو اللي عنده خمس اطفال النهارده بياكل ب 10 جنيه عيش في اليوم هيجيب لهم منين الناس مش عارفه تاكل العيش اللي هو ابو شيلن اكبر من العيش ابو ربع جنيه وما بنلاقيش العيش ابو شيلن لا بنضطر نجيبه بربع جنيه وما بيكفيش نجيب ب 2 جنيه وب 3 جنيه في اليوم ما بنكفيش واحنا اصلا بنقبض ايه بنقبض 600 جنيه بنقبض 500 جنيه ويا ريت بنقبضهم لا كل حاجه غاليه الاسعار والبطاطس غاليه والقوطه غاليه وكل حاجه بالنسبة للأسعار مش ثابتة يعني حاليا الأسعار يعني الحاجات اللي بتيجي من بره مش ثابتة فمرة في في الزيادة ومرة في ال- في النقصان مش ثابتة يعني لكن الأسعار المصرية هنا مش كل المحلات بتبيع سعر واحد في ناس بتبيع سعر مرتفع وناس بتبيع سعر مظبوط الأسعار طبعا غالية طبعا مش زي الأول دلوقتي كل واحد بي- بينتهز الفرصة إن هو مثلا بي- بيشوف ال- الحاجة وبيغلي بمزاج مفيش رقابة مفيش أي حاجة يعني ال- الاسعار معقوله بس في حاجات غاليه وحاجات آه، اسعارها مرتفعه وفي حاجات معقوله مش وحشه بس برضك ايه يعني عايزين ايه برضك الحاجه ايه تبقى منتظمه يبقى في رقابه فلما يبقى في رقابه هنشوف طبعا إن الحاجه برضك ايه الاسعار تبقى مع- متعينه على كل
ده تقرير مشاهدينا الكرام من الشارع وده نبض الناس ما بين مؤيد وما بين معارض ما بين اللي بيقول ما فيش في ارتفاع أسعار وما بين الطرف الآخر اللي بيقول لا في ارتفاع أسعار احنا لابد ان احنا نبقى دايما ناس واقعيين ما ينفعش نقول الحاجة غالية والحاجة الأسعار مرتفعة ونيجي نقول لا الدنيا جميلة وما فيش ارتفاع للأسعار والأسعار جميلة وأقل من السنوات الماضية إلى آخره لا في شكوى كبيرة من الناس ولكن احنا بنسمع الناس اللي بيأيد واللي بيعارض لأن كل واحد اللي بيقول ما فيش في ارتفاع أسعار ممكن يكون حاسس بكده ممكن ظروفه ممكن ظروفه المادية آه، بتقول لا أنا ما فيش آه، حاسس بحاجة مش حاسس بارتفاع الأسعار ولكن الطرف الآخر الناس الغلبانة الناس الفقيرة اللي ربنا يعينهم ويعيننا معاهم يا رب اللهم أمين بيقولوا لا في ارتفاع أسعار في مشاكل عديدة مفيش خدمة آه، جيدة متوفرة إلى آخره وت- والآخر بيقول لابد من تشديد الرقابة على الأسعار معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل
أنا أستاذ ملهم أنا سامع حضرتك اتفضل الح- ش- شعبان أبو جهل اتفضل يا فندم نسعد بيك اتفضل
أيوه
اتف... يا- سامعين حضرتك على الهوا لو في مشكلة أنا سامعك
داخلة مع بعضها يا يا أستاذ ملهم يا حاج شعبان وطي التلفزيون الله يعزك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون عشان نتكلم مع أيوة يا بعض باشا.
ونسمع حضرتك
أيوه يا باشا ايه وطي التلفزيون حضرتك التلفزيون آه، اتفضل سريعا آه، الله يبارك بس.
فيك اتفضل اهلا وسهلا
أيوه يا باشا سامع حضرتك يا حاج شعبان اتفضل اهلا بيك طب خلاص الله يبارك فيك اه، يعني رب بتمنى من احبابنا المشاهدين اللي بنسعد بهم دايما لما يتداخلوا معنا في البرنامج او في اي برنامج على الهواء يبقى دائما ي- يخفض صوت التلفزيون ويتابع من التليفون معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا استاذ مطاوع اتفضل اتفضل دلوقتي كل كل عام وانت يا باشا غير دلوقتي
وطي التلفزيون يا حاج مطاوع الله يعزك وطي كل حاجه التلفزيون غير انا انا موطي التلفزيون والله يا باشا طب اتفضل
كل كل حاجه ضغط غير ماشي ف
اتفضل يا حاج مطاوع احنا نعمل ايه كل حاجه دلوقتي غير ويعني في شباب ياما عاطل قاعد ما بيشتغلش
طيب
نعمل لهم ايه بس يعني انا واحد زي حالاتي قاعد ما بيشتغلش يجيب منين؟
انت عندك كام سنه عندك كام سنه عندي 29 سنه طب ما بتشتغلش ليه طيب ما انا ما فيش ما انا معيش لا دبلوم ولا معايا شهاده اشتغل بيها اشتغل اي مهنه اشتغل اي حرفه انا شغال فلاح عند دي وعند دي يا باشا طيب ربنا يعينك ويقويك يا رب ربنا يعينك ويقويك يعني طالما ربنا مديك الصحه اشتغل اي شغلانه اي شغلانه شريفه اشتغل ربنا يبارك فيك اه، اتصال السلام عليكم عليكم السلام أبو نور، ورحمة الله أهلاً بيك.
وبركاته. أستاذ منعم اهلا وسهلا منور والله يا فضيلة الله يعزك جزاك الله اتفضل خير.
ربنا يبارك فيك آه والله حضرتك آه، الخطبه كانت بتاعت فضيله الشيخ الدكتور آه، مسعد كانت آه، الدكتور آه، محمد حسان يعني جزاه الله كل خير في منتهى الروعه والجمال. يا ريت تتعاد مره واثنين وثلاثه ويا ريت يبقى في شورى يعني حضرتك في اراء وافكار كويسه. يعني يا ريت حضرتك يعني مثلا في فكره بسيطه عارضها يا ريت توصل للمسؤولين حته ازمه مواصلات حضرتك. حضرتك احنا بنعاني كل المواصلات لو تلاحظ استاذ منعم الساعه 8 المدارس المصالح الحكوميه الشركات الجامعات كل الساعه 8 طب ليه ما ترحلش حضرتك يعني مثلا الشركات تبقى الساعه 8 المدارس الساعه 9 الجامعات الساعه 10 هنبقى حلينا ازمه مواصلات حتى الخروج كلنا بنخرج في وقت واحد يعني صحيح، حضرتك لو في مشكلة تتوحد كبيرة في ساعات المواصلات، صحيح.
دخول المدارس مثلا والجامعات وال- والشركات في افكار كتيره حضرتك يعني المفروض يبقى في شورى للناس تاخد اراء ناس هنا وهنا بحيث ان افكار بسيطه بنحل بيها ازمات احنا للاسف يعني ما فيش برضه تقدمات ما فيش افكار جديده يا ريت حضرتك يعني وجزاك الله كل خير انا مش عايز اطول طبعا على البرنامج والكلام الطيب ده يا ريت الحلقه بتاع خطبه الشيخ محمد حسان يا ريت تتكرر تاني بعد اذن حضرتك لان الخطبه في منتهى الجمال الجمعة الله كل الأخيرة.
خير وربنا يبارك فيكم ويبارك في قناه الرحمه والله جزاك الله شكرا شكرا لحضرتك شكرا جزيلا مسألة المواصلات طبعا بالتأكيد كلنا حاسين بالمعنى ده ان في أزمة في المواصلات والزحمة إلى آخره آه، آه، يعني مشكلة كبيرة آه، لابد من الانفتاح على كل الكفاءات اللي موجودة في المجتمع آه، لابد من الانفتاح على كل الكفاءات اللي موجودة في المجتمع لابد ان احنا نستفيد بيها من اجل ان احنا نطور البلد ومن اجل ان احنا ننهض بالبلد الاستاذ محمد اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله استاذ والله محمد ماجد معك من سوهاج اهلا يا حاج محمد الله يبارك فيك يا حسن والله اني احبك في الله ربنا يحبك ويبارك فيك الله يحفظك آه، والله يعني انا اعجب من اخواني اللي يقولوا ال- ال- الاسعار غاليه الخضار غالي ارخص حاجه السنه دي بسم الله ما شاء الله الخضار يعني بسم الله ما شاء الله كيلو خضار سنه بجنيه وربع الطماطم بجنيه وفي ال- شويه نص نص 75 يعني مفيش حاجه غاليه يعني الحمد لله الاسعار الحمد لله احسن من السنه اللي فاتت ال ال آه، في سؤال الله يكرمك انت دفعت الكهرباء الشهر اللي فات صح دفعت 10 جنيه و- وكانت الشهر اللي فات 9 كام 9 جنيه 75 قرش أو- او اخر 70 قرش والشهر اللي فات ما هو الشهر الشهر اللي فات الشهر دي لسه الشهرين ده لسه ما دفعتش هي من اسيوط سوهاج انا من سوهاج من دار السلام اه اه يعني ما فيش عندك ارتفاع اسعار لا فيش لا هو النهارده في ارتفاع اسعار في الكارت المحمول سمعت يعني انا ما اشتريتهوش في المحمول اه اه بيقول النهارده ان في ما بيقولوا انه بال 100 بقى ب 115
بيقولوا زي كده اه اللي هو ال 13 جنيه اللي هو ال 10 جنيه
طيب طب الحمد لله الأسعار النهارده ما شاء الله نعم.
ما شاء الله ما فيش يعني حاجه ما فيش حاجه أنا طيب النهاردة الحمد لله محمد يبقى الحاج محمد مجدي من سوهاج بيقول ان مفيش فيه ارتفاع الاسعار احنا زي بنعمل حاجة جديدة اسمها استطلاع رأي استطلاع رأي دايما بيتعمل في الشارع ولكن استطلاع الرأي اللي احنا بنعمله في الشارع ومن خلال الهواء مباشرة من اجل ان احنا نسمع نبض الناس بيقولوا ايه طيب محمد بن بني سويف احمد بن بني سويف اهلا بيك يا احمد معاك آه، احمد عبد الظاهر المختص بقسم شؤون القران إدارة- اداره عياد ثاني محافظه الجيزه اهلا وسهلا يا حاج احمد ال- حضرتك يعني جريت الرحمه قدامي وبستمتع بكلامك الحلو في جريت الرحمه ربنا يبارك فيك الله يكرمك وبقول يا- يعني انا بقول اللي بيحب قناه الرحمه يشتري جريت الرحمه الله يعزك يا استاذ احمد بقول لابد ربنا ان احنا يكرمك ندعم هذه القناه المباركه لو كل واحد شارع عدد من جريت الرحمه ان شاء الله هندعم ال- ال- جريت الرحمه وندعم هذه القناه الربانيه الاعلاميه ربنا يكبر بخاطرك فانا طلبه الامور قول لنا ارتفاع الاسعار خلينا في ارتفاع الاسعار الله يكبر بخاطرك يا رب آه، يعني انا بتمنى ان اشوف الدكتور محمد الراوي يعني تستضيف الدكتور محمد الراوي والدكتور صبري عبد الرؤوف قول ربنا يبارك في يعني يبارك في صحة الشيخ محمد الراوي وندعي له بالشفاء يا رب اللهم امين حاضر دكتور صبري ان شاء الله آه، يا شيخ احمد قول لي انت في الاوقاف ربنا يكرمك آه، حاسس بارتفاع الاسعار ولا الدنيا جميله معاك آه، والله يا سمونا احنا بنتمنى احنا نصبر اما الفتره دي تعدي ان شاء الله لان عارفين يعني ال- ال- الدوله واللي فيها فبنقول ندي فرصه للمسؤولين يعني تع- لحد ما تعدي المرحله اللي اللي احنا فيها دي ان شاء الله يعني تمام طيب شكرا شكرا جزيلا الشيخ احمد عبد الظاهر من بني سويف شكرا جزيلا لحضرتك آه، آه، طب الاستاذ انور اهلا وسهلا اسيوط ازيك يا استاذ ملهم اهلا باسيوط اهلا بحبيبنا الله يخليك يا استاذ ملهم العيش اتفضل الله يكرمك دلوقتي معايا مع- معايا مشاكل من ساعه ما بدات الثوره مم.
وانا راجل بتعرض للاضطهاد ومفيش الامن ما سائلش ابدا اتصل شغال بمدير ايه الأمن شغال ايه منافع اتصل شغال ايه يا برئيس استاذ أنور؟
المباحث منافع اتصل بالمحافظ منافع عملت شكوى لرئاسة الجمهورية ديوان المناظم برقم 39 172 ما حد راضي يرد عليها بقالها أكتر من سنة ايه المشكلة ايه المشكلة المشكلة إن أنا هنا متعرض الناس استهترت من ساعة ما قامت الثورة مستولين على الأراضي بتاعتي والمباني وضاربين إخواتي وضاربين أولادي وأنا بعول أسرة من ثمان أفراد وراجل صحتي تعبان ليه اللي بيحصل ده كله وضبط المباحث ما يتحركش أبدا مش راضي يتحرك أروح فين وأجي منين يا أستاذ ملهم العيسوي؟
طيب حق يا ربنا أقدم يكرمك نداء لرئيس الجمهورية وللناس رسالة- العام. ليه الأمن كده بيتراخى؟ ليه الأمن ما بيتحركش؟
انت يا حاج انور انت شكوتك واصله يعني انت حضرتك قل- وديتها عند المحافظ في اسيوط ولكل المسؤولين أيوة أيوة يا أستاذ ملهم وأنا كلمت حضرتك قبل كده برضه وقلت لي هكلم لك محافظ أسيوط ولا أي حاجة حصلت من ده كله ربنا يكرمك انت أنا مش رسالتك قادر أعيش.
واصله على الهوا ربنا تمن يكرمك يا أفراد، حاج انور أسرة من ثمان أفراد احنا احنا ضاربين دورنا الضرب يا حاج انور يا ليه حاج ليه ليه كده؟
نعم ربنا يكرمك يا حاج انور احنا دورنا احنا بنوجه رسالتك بنقول دورنا ان احنا بنوصل الرسالة على الهواء ولكن ما نقدرش نقول للمحافظ اعمل كذا ولا نقدر نقول له ما تعملش كذا لا هو ولا مسؤول احنا دورنا ان احنا بننور المسؤول بننور المحافظ بننور الوزير بننور اي شخصية ايا كانت من اجل ان نقول لهم خدوا بالكم ان في مشكلة هنا و- وربنا يو- يوفقهم يا رب اللهم امين ويرجع كل واحد يرجع له حقه ان شاء الله ام كريم اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا استاذ ملهم اهلا وسهلا والله انا بتكلم بالنسبه لل في ناس بتتصل بحضرتك وتقول احنا مش لاقيين شغل والكلام ده كله والله هو في شغل يا استاذ ملهم اللي يدور يلاقي شغل كتير قوي قوي الشغل تمام.
كتير بس عايز اللي يشتغل البلد عايزه اللي يشتغل فيها وعايزه اللي ينهض بيها والله يا استاذ ملهم طيب الشغل كتير ده قوي.
رسالة واضحة وجميلة آه، انت ام كريم منين حضرتك انا أم، من الجي- انا من الكهرباء السعوديه في الجيزه طب حاسة في ارتفاع اسعار ولا فيش عندك ارتفاع اسعار لا والله هو في- آه، السنه دي بالنسبه للسنه دي الارتفاع آه، الاسعار الى حد ما كويسه يعني الخضار كله تقريبا السعر نزل عن السنه اللي فاتت بس هي اللحوم يا استاذ ملهم هي اللي اللي مرتفعه شويه اه اللحوم بالنسبه مرتفعة للحوم والفراخ والحاجات دي والاسماك والحاجات دي اللي سعرها مرتفع شويه طيب والغاز والغاز وال... وال... والامور آه، والله الثانية هو والكهرباء الغاز وكله كان في أزمة من فترة كده بس الحمد لله الأزمة راحت والوقت الأنبوبة تقريبا ب 10 جنيه ايوه بس مش عارفين حكاية ال ال الأنابيب اللي هتبقى على البطاقة دي يعني مش عارفة يعني لا هيبقى في هنتكلم أزمة فيها ولا بكرة مع مع الدكتور صلاح جودة ان شاء الله هيبقى في حلقة مهمة جدا غدا مع الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة ان شاء الله بس قولي لي كده فاتورة الكهرباء جات لك ك- بكام الشهر اللي فات والله أنا الشهر اللي فات دفع تقريبا 37 و... وقبل كده هو تقريبا نفس النظام عشان تقريبا الجو برد زي ما حضرتك عارف ومشغلين السخان آه، بنشغل آه.
السخان على طول في يعني ال- الفاتورة ثابتة في الشتاء إلى حد ما طيب شكرا جزيلا أم كريم ربنا يكرمك آه، آه، تباين في الآراء آه، الأستاذ أحمد محمد أهلا بيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي الفل أهلا بيك اتفضل الحمد لله بالنسبه للاسعار كويسه الحمد لله بس بالنسبه لعندنا يعني موضوع الكهرباء جاي الشهر ده مبالغ جامده جدا كام قول لي كده كام يعني في مثلا في واحد جاي له 1000 جنيه فاتح قهوه جنبي 1000 جنيه و... ايوه والله 1000 جنيه في في قهوه ليه آه، قهوة ويعني عندي في المحل بتاع النجاره جاي يعني 200 220 جنيه لا ال- ال- ال 1000 جنيه ده لإيه البيت ولا إيه ها بيت بقول جاي 220 جنيه في محل بتاع خشب موبيليا آه وقبل كده كان كام اللي قبل كده كانت الفاتورة يعني تيجي كان بيجي كام مثلا 10 15 آه كل اللي عندنا في القريه هنا كل 400 500 الشهر ده بالذات يعني
طب قول لي قول لي يا محمد آه، حضرتك منين انا من قريه اسمها كتامه بتاع بسيون محافظة إيه كتامه تبع غربيه غربية اه يعني ايه يعني المشكلة عندك في مسألة ال ال ال ال اسعار الكهرباء مش عارف القارئ دي اه يعني مشكله كهرباء الكهرباء زي آه.
شهرنا كله 200 300 في وقتها يلا ربنا يسترها ان شاء عندنا الله مو- بتاع تمام.
موبيليا وكده يعني تمام ربنا يكرمك طب قول لي كده يا استاذ محمد سريعا كده آه، يعني انت بتقبض كام وبتوفر كام ل ل على مدار الشهر
انا شغال حر يعني الحمد لله ما حر يعني شغال حر ما انا شغال عند حد يعني شغال عند اه حد بتاعي الحمد لله فالحمد لله العمليه متيسره الحمد لله طب ولكن ربنا يديم عليك يا بالنسبه رب لموضوع ال- الغاز برضو عندنا ازمه شويه خد بالك مشكلة ازاي الغاز يعني بيجي لنا مثلا كل انبوب آه، كل 20 يوم انبوبه آه، غاز
ايوه على الاسره يعني ايوه ايوه طيب شكرا جزيلا الاستاذ محمد شكرا جزيلا لحضرتك آه، ال- الحاجه سناء اهلا وسهلا اهلا بيك السلام عليكم عليكم ورحمة السلام الله ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا حاج انا مش هقول حاجه جديده الاسعار يا استاذ ملهم عاديه جدا في اي وقت سواء دلوقتي او في النظام السابق بتطلع وتنزل عادي ده الشيء الطبيعي والعادي آه.
بتنزل وتطلع ما فيش اي مشكله بس الناس تصبر شويه عايزين يطبقوا شرع ربنا كلنا نصبر كده عشان يبقى فيه عهد جديد جميل يعم الخير على الكل نصبر شويه كله يصبر نعم.
بس مش عايزه اقول حاجه اكتر من كده ربنا يكرمك جزاك الله خير شكرا جزيلا شكرا جزيلا طيب آه، ده تباين في الآراء ب- في مسألة الأسعار والغلاء إلى آخره في بيقول آه في ارتفاع أسعار وفريق تاني بيقول لا مفيش في ارتفاع أسعار تعالوا آه، وهنستقبل تليفونات حضراتكم بالتأكيد اللي بنسعد بها دايما نشوف تقرير آخر وإيه اللي فيه والنتيجة اللي هنطلع بها علشان نستقبل تليفونات حضراتكم مباشرة بعده بإذن الله رب العالمين
اشتريت لي في اليوم دول بعر... ل- لاي عربيه بنزين هيروح بيها فين هيروح بيها فين يعني وا... وا- واحد ساكن في اكتوبر وواحد واحد قاعد في المعادي بيجي شغله في اكتوبر هيكفوه الخمسة رتل في اليوم رايح جاي غلو الجاز ده مشكلة اه اه لا الكوبونات ملهاش لازمة لان يعني انت كده بتحجم شغلي عشان اشتغل كده يعني عشان انا مع احترامي ليك اخد كوبونات هعمل شغل مثلا هعمل لي دور او دورين وخلاص على كده ما انا ه- هزود على الراكب الاجره يعني انا كده لازم ازود على الراكب ومش هينفع انا حاسس بالناس الناس ما ما هتجيب فلوس منين يعني واحد عشان يركب اكتوبر اما تزود لي الجاز هعمل له اجره مثلا 5 جنيه ولا 6 جنيه ازاي تيجي الناس معهاش فلوس اصلا انا دلوقتي راجل النهارده معايا عربيه مثلا بتفاول 60 لتر عشان تغطي شغلي لما انا فاول 30 يا اجيب من السوق السودا مثلا بالغالي يا اما اقوم جاي مشتري من البنزينه بسعر اكتر والناس كلها بتعمل كده وما بتنزلش غرامات مثلا يقول لك اللي يفاول جيركن واللي يفاول هو ده اللي مضيع الجاز البنات احنا ما- يعني انا م- يعني لما بيديني 30 لتر في اليوم ديت يعني 900 لتر في الشهر انا ما يعني 30 لتر دول لو في الداخلي هعمل نقلتين مثلا زي اكتوبر اللي انا فيها دي واقف ما اتحركش هستنى بقى نفسي انا ايه هستنى لما مثلا تاني يوم عشان اخد ال 30 لتر بتوع اللي فيهم دعم بجنيه وباريزا لكن لو جالي سفريه ولا حاجه زي اسكندريه ال 30 لتر دول ما يعملوش معايا حاجه اسيوط عشان امون بقالي ساعتين ونص واقف واقف من بالظبط من 11 لحد الساعه 1 يا ريت تمشي يا ريت على الاقل على الاقل أ- الاقي اما معلش ما تزعلش مني مفيش يعني آه، انا اسمع ان في ناس بتاخده ببيعه وناس بتاخده توديه المحاجر وناس بتاخده توديه الم- الافران وكان شغال الاول على المازيوت يعني احنا ب- في ناس في الطريق بتقف يومين وثلاثه عطلانه من
يعني سبحان الله ده حاجة تانية معانا في مسألة الأسعار والغلاء وإلى آخره في مسألة كوبونات البنزين اللي الموضة اللي طالعة النهاردة هيبقى فيه كوبونات للبنزين وهيبقى فيه للعيش وإن شاء رب العالمين هتبقى الدنيا ماشية واحدة واحدة كل حاجة كده بالكوبونات ووزير البترول بيصرح بيقول ان تطبيق نظام كوبونات البنزين في ابريل القادم في ابريل القادم ان شاء الله بيقول ان آه، آه، الكوبونات آه، نظام الكوبونات الخاصه بتوزيع البنزين والسولار سيتم تطبيقه في إبرا- في ابريل القادم بعد حوار مجتمعي لعدم المساس بالمواطن محدود الدخل ما هو اللي بيحس بكل حاجه هو محدود الدخل كل حاجه نطلع واي قرار واي حاجه بتتم عدم المساس بمحدود الدخل عدم المساس بمحدود الدخل واللي بيحس بالمشكله واللي بيحس بالغلاء واللي بيحس بالدنيا دي كلها هم محدودي الدخل اللي احنا منهم معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله جزاك وبركاته الله خير يا أستاذ منى اهلا وسهلا ربنا يبارك لك يا رب الله يكرمك آه، بشكرك إن أنت بتحس بالناس الغلابة و... وحلقة مهمة جدا على فكرة يعني الناس كلها تستفاد منها إن شاء الله ان شاء الله عايزة أقول لحضرتك إن فعلا زي ما الحاجة سنة قالت الأسعار في الطالع شوية وفي النازل شوية إحنا مش عارفين العيب من مين بالظبط اه من التجار ولا من الوزراء يعني انا مثلا رحت مثلا السوق الثلاث اللي فات لقيت الحاجه غاليه جدا اجي الثلاث اللي بعده ابص الاقي الحاجه رخيصه جدا يعني مش عارفه ايه اللي بيحصل اه، انا نفسي محتاجين بس رقابة.
أطالب الوزراء ان هم يطلعوا الوزير المختص في كده يطلع يقول لنا الاسعار بكذا كذا كذا عشان نعرف واحنا رايحين نشتري ان ده بكده يعني دي دي الهدف اللي انا عايزه اقوله الحاجه الثانيه احنا فعلا النهارده خدنا ال- ال- الك- الكوبون بتاع البوتاجازات لينا انبوبتين في ال- في الشهر دي حاجه حلو.
كويسه بيتهيألي في ناس بتستغل الناس اللي بتبيع الانابيب الناس العاديه بتستغل الناس بتبيعها ب 20 جنيه يبقى المستودع بيبيعها بخمسه ولا ب 10 فدي كان فيها نوع من الاستغلال انا بصراحه مبسوطه بالموضوع ده وبالنسبه للغاز وللبنزين وكده انا كنت راكبه ميكروباص فلقيت بتاع العربيه بيقول ايه ده انا خدت 10 لتر وخزنتهم في البيت ده احنا بناخد ونخزن فبيتهيألي دي مشكله يعني بدل ما ياخدوا يخزنوا او الناس اللي بتضل- بتدلقوا في الصحراء يا ريت يوفروه والوزراء بردك يعني يشوفوا شغلهم شويه في كده يعني يركزوا شويه على الحاجات اللي الغلابه نفسهم فيها الغلابه ما لهمش دعوه باي حاجه بتحصل ولا ثوره تانية ولا اي حاجه من دي الناس عايزه تاكل وتشرب ويبقى في امن ويبقى في بوتاجاز الحاجات البسيطه بتاعت الناس البسيطه فانا بطلب من الوزراء ان هم يشتغلوا في الارض يشتغلوا على الارض ويوضحوا لنا و- ونستنى شويه على الرئيس ونستنى شويه عليهم بس ما ينفعش نستنى في المواضيع دي احنا نستنى اه في الحاجات الكبيره بس دي ما تنفعش لان انا ناس كتير بتقابلني تقول يا ريتني ما انت خدت مرسي اقول لها ليه تقول لي مش لاقيه ومش لاقيه الناس مفكره ان يعني إن صحيح مرسي- صحيح الناس صحيح اه فانا الناس دلوقتي مش عارفه تعمل ايه وطبعا في ناس بتضللهم اللي زي الفلول والناس ديت تقول لهم اهو مرسي نفعكم مرسي عمل لكم ايه غلى لكم الاسعار فانا عايزين نعرف بالظبط المشكله فين هم يخرجوا لنا ويقولوا لنا المشكله فين ويا ريت نصبر شويه وفي ناس فعلا غلابه مش قادره تصبر في ناس ما ينفعش تصبر احنا ممكن نصبر نستحمل عشان البلد تمشي لكن في ناس ما ينفعش تصبر وانا معلش اخر حاجه وزير المحليات انا بشكره عندنا فعلا في القليوبيه ابتدت المحليات تاخد شغل كتير آه، اخواتي قدموا كده وناس كتير قدمت فانا بشكرهم وانه فعلا هو اخواني وانا قلت ان شاء الله الاخواني هينفع في, المو... في المكان دوت واي واحد شريف هينفع في الاماكن دي فبشكرك جدا وربنا يبارك لك يا رب يا استاذ ملهم شكرا شكرا جزيلا للتنميه المحليه وزير التنميه المحليه الدكتور محمد علي بشر اللي كان محافظ للمنوفيه وانتقل آه، الى آه، وزير التنميه المحليه الدكتور محمد علي بشر ربنا يبارك في الجميع طالما في آه، اثر وفي حاجه ايجابيه نقول مفيش ادنى مشكله حاجه سلبيه نقول يعني لابد ان احنا دايما نبقى ناس واقعيين نقول الايجابيات ونقول السلبيات ما ينفعش يبقى في سلبيات واقعد اقول الدنيا كلها جميله وكل الحاجه ايجابيه لا نقول في سلبيه وفي مقابل لها ايجابيه علشان نعدي ونتخطى الامور السلبيه من اجل ان هي تكون ايجابيه ان شاء رب العالمين الاخت ابتسام اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ولا يا استاذ مولم انا مش عارفه اقول لحضرتك احكي لك على ايه ولا ايه ولا ايه قول أنا سامعك.
سامعه احكي لك على البنزين ولا احكي لك على فاتوره الكهرباء اللي بتجي لنا شقه ب 1000 جنيه اقل فاتوره بتجي لي 780 جنيه لا بفتح تكييف ولا عندي حاجه كهرباء مستهلكه كتير ساكنه فين زائد بقى ان انا قاعده في مدينه العبور وباجي اروح مدينه نصر بشوف المرار على كفر العاشر آه.
مرار وعذاب لا عارفين ندخل الدائري عشان اروح لوالدتي في القليوبيه ولا عارفين نروح مصر الجديده جوزيف تيتو مقفول اربع ساعات يا استاذ ملهم خمس ساعات عد من الدين الظهر لغايه الساعه 6 المغرب على ما بروح مشوار صغير وبرجع مم.
برجع في الضلمه حته مقطوعه مدينه العبور اللي كان كل الشيوخ قاعدين فيها ي- يشوفوا ولا في عسكري واقف في الطريق ولا في اي حاجه وقطعين طرق طرق علينا هحكي لحضرتك ايه ولا ايه كل اللي عندنا سلبيات انا مش لاقيه ايجابيات نهائي يعني نقول ايه ايام حسني كانت البلد عدله غلو وكل حاجه في الدنيا انا مش عارفه احكي لحضرتك ايه طب يعني قول- الله يكون في عونك في اللي هيكلموك النهارده الناس كلها مهمومه هتنفجر بجد يعني عايزين حاجه ال- احنا عايزين امن احنا قاعدين في مدينه العبور يا جماعه عايزين امن احنا بنموت هنا أه، بنموت وشكرا يا استاذ لا مولد.
خليكي بس معايا يا حاجه ابتسام ما تستعجليش واحده واحده بس عليا ال- الكهرباء انت بتقولي ب 780 جنيه اقسم بالله وقاعده في شقه في مدينه العبور مش في فيلا طيب قبل كده كانت كام قبل كده كانت كام بتجيلي 800 جنيه بشغل كل التكييفات اللي في البيت قبل كده كانت كام والله يا استاذ منى ما بنشغل تكييف الا ربع ساعه ندفي المكان من التلج ونقفل ومعايا الفاتوره والله بحلف لك بالله قبل كده كانت كام يا حاجه كانت بتيجي ب 1000 جنيه في الصيف انا طيب.
بقالي 10 شهور آه.
الكلام ده من 10 شهور هو ال 780 جنيه دول كل شهر ولا ثلاث شهور كل شهر يا حضرتك انا معايا الفاتوره انا معايا كل شهر.
780 جنيه الشهر اللي انا فيه ده ما بفتحش حاجه يا استاذ ملهم بايد اللمبه اللي انا قاعده فيها في الاوضه كل البيت بظلمه عليا ما بقتش الا اللمبه اللي انا قاعده فيها في الاوضه بتاعتي بحلف لك بالله والله طب رسالة ب- تقوليها للمسؤولين يا حاجة ابتسام رسالة الرسالة حضرتك بتوجهها للمسؤولين اللي بيسمعوك دلوقتي او اللي يوصل لهم الرسالة تقول لهم ايه اه عايزه اقول لهم اتقوا الله اتقوا الله في مصر بس مش عايزه اقول اكتر من كده اتقوا الله الرحمه الرحمه شويه ببعتها من قناه الرحمه بقول لهم- بقول لهم الرحمه في كل حاجه امنوا بلدنا لان كنا بنبقى ماشيين مؤمنين انا ماشيه دلوقتي والله يا استاذ ملهم طلعوا عليا قدام المسجد وانا رايحه الدرس الظهر طلعوا عليا بالسكاكين والموتوسيكل وخدوا مني الفلوس كانوا هيموتوني الظهر جنب المسجد جنب بيتي الظهر ما فيش عسكري واقف هنا كحل عتمه كوبري العاشر هنموت منه مش زحمه من رمضان لدلوقتي ما رحتش لاهلي في القليوبيه مش عارفه ادخل الدائري بموت عذاب اسال اي حد قاعد في العبور ومصر الجديده برضه ومدينه نصر برضه الدنيا كلها احنا خلاص يعني الواحد هيعمل ايه اكتر من كده وان شاء الله خير يا حاجه ابتسام ان شاء الله ازمه ازمه وهتعدي ان شاء الله فيها الرئيس مرسي ربنا يبارك له في صحته انا بدعي له من قلبي يخلي باله بس من الامن وحته السخام وحته الكهرباء احنا نقول له ايه ولا ايه ولا ايه فين فين المحافظين فين القياده يا استاذ ملهم فين انت حضرتك شايف جديد لو حضرتك شايف جديد قول لنا وجزاكم الله كل خير شكرا السلام شكرا يا عليكم.
حاجة ابتسام شكرا جزيلا يعني شكرا جزيلا الرسالة واضحة ولكن ان شاء الله آه، في ازمات في سلبيات ولكن ان شاء الله آه، يعني في ايجابيات ان شاء الله ان شاء الله الامور هتعدي باذن الله باذن الله رب العالمين ولكن محتاجين ان الناس كلها تتقي ربنا المسؤول من بداية الرئيس الى اصغر مسؤول لابد على الجميع ان يتقي الله سبحانه وتعالى اتصال السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا استاذ مرة اهلا وسهلا اتفضلي الحمد لله انا كنت بس بتصل بحضرتك كنت دلوقتي في اخت دلوقتي بتقول آه، ده الانابيب مش عارفه بقت على التموين ونزلت على التموين والحاجات دي طب دلوقتي اللي ما عندوش اصلا بطايق والحاجات دي يعمل ايه ما يشتريش انبوبه بقى ولا ي... ومفيش غاز وبعدين انا قاعده اصلا في منطقه كده كده الضعف بيوصل لي يعني عندهم الغلاء ده انا قاعده في منطقه كني قاعده في منطقه سياحيه بالظبط كل حاجه غاليه حتى لو ما فيش غلاء تحت هم مغليين علينا هنا في كل حاجه وفاتوره في ايه الكهرباء حاجة أصلاً غالية في ايه في نعم ايه في ايه في ايه فين الحاجة غالية في ايه ايوه في السوبر ماركت وكل حاجه في الاسواق عندنا كل حاجه غاليه احنا قاعدين في التجمع يعني هم كده كده الناس اصلا بتوع التجمع كلهم مغليين اكننا قاعدين مثلا في شرم الشيخ في الغردقه مش عارفه فين الرقابه اللي على الناس دي وبقالهم يومين بالظبط كده مفيش اي كروت شحن ولا اي حاجه وهم عندهم اصلا في المحلات بس مش عايزين يدونا ليه عشان هيغلوا بيقول لك اصل ال ال الو سامع حضرتك
فانا عايزه اسال حضرتك يعني فين الرقابه وبعدين احنا عندنا النور هنا على فكره كل الم- المدن الجديده النور فيها غالي جدا احنا اصلا فاتوره الكهرباء بتجيلنا حتى في الصيف بدون تكييفات او بدون اي حاجه فاتوره الكهرباء غاليه جدا 200 و250 مش عارفه ليه يعني على ايه مش عارفه طيب ففين الرقابه بقى فين الناس اللي هي بتراقب أين فين الرقابة الغلابة؟
أين الرقابة ده آه، سؤالك واستفسارك وعلامة الاستفهام آه، طيب الأستاذ أنور انقطع الاتصال يعني آه، في في آراء زي ما بقول اهوت آه، آه، الدنيا غالية في مد- في التجمع في التجمع آه، الحاجة ابتسام لما بتتكلم بتقول إن أقول إيه ولا أقول إيه وهي آه، صوتها ورسالتها وألمها وزي ما بتقول المرارة اللي جواها طالعة من صوتها ربنا يقويها ويعينها آه، في المقابل الحاجة سناء و آه، آه، وأخواتنا ال- آه، اللي اتصلوا معنا وتواصلوا البعض بيقول لا فيه والبعض الآخر بيقول لا مفيش بقول حاجة جميلة جدا حاجة جميلة جدا ولابد ان احنا آه، نعمم هذا الموضوع في برنامجنا بإذن الله رب العالمين نبض الناس نبض الناس نبض الشارع آه، نبض المواطنين بيقولوا ايه في المشاكل الاجتماعية المشاكل المجتمعية في المشاكل الحياتية عندك ارتفاع اسعار عندك غلاء عندك في آه، الطماطم والمواد الغذائية وعندك ايضا المواد الاخرى الكهرباء اللي الناس بتشتكي الناس كتير بتشتكي من مسألة الكهرباء والكهرباء ده في ال- احنا بنتكلم على البيوت الامر بيختلف لما بتنزل الشارع اللي عنده عربية الناس اللي معاها التك- التاكسي اللي معاها عربيات الاجره اللي معاها عربيات الميكروباص مع الى اخره الناس حاسه بمشاكل ولما يبقى في ارتفاع في الاسعار لما يبقى في ارتفاع في البنزين لما يبقى في ارتفاع في الجاز الى اخره الامر بليون في المية الامر ال- ال- ال- اللي هي الاجره انا مثلا بدفع جنيه لا الجنيه ده طالما بقى في ارتفاع لاسعار الجاز او البنزين او السولار الى اخره الجنيه ده هيبقى مرتفع الى جنيه وربع او جنيه ونص فالمواطن العادي محدود الدخل اللي هيعيش وهيبقى ربنا ربنا يقوينا كلنا يا رب ربنا يقوينا كلنا يا رب استاذ انور اهلا وسهلا السلام عليكم يا استاذ ملهم اهلا وسهلا استاذ انور يا استاذ ملهم نعم عاوز اوجه رساله للساده المسؤولين انا مش قادر اعيش عاوز اعيش في امن وامان يا استاذ ملهم انت منين يا استاذ انور يا استاذ ملهم انا من اسيوط وكلمتك قبل كده عده مرات
ايوه في فين رئيس الجمهوريه فين النائب العام فين فين وزير الداخليه يا ما مش قادرين نعيش في امن هنا بالضرب والشوارع يا استاذ منى واتصل بضبط المباحث جوه وقول اعمل لك ايه ايه الحل يا استاذ منى نروح نروح فين نروح فين ونيجي منين ها ايه ايه هو المطلوب مش قادرين نعيش في امن وامان ارضنا مغتصبه واخدين في طرف اقول لهم في طرف خفي في طرف لهوي
طيب عشرات المحاضر اروحها في النيابه وتحفظ ليه ده ليه
ربنا يقويك يا حاج انور والله يعني انا انا قلبي معاك وربنا يقويك ولكن انت بتقول ان شاء الله يعني آه، آه، وديت رسالتك ووديت شكوتك للمسؤولين آه، بت- وجهت ال- الرسالة بتاعتك لكل الناس لكل المسؤولين زي ما بتقول انت وديتها للمحافظ وديتها للداخلية وديتها للرئاسة وديتها لرئيس الوزارة طيب ما هو طيب لما آه، رسالة رسالة على الهواء من الحاج انور وبلسانه طالما الرسالة وصلت للمحافظ ال- المحافظ ما اتحركش ليه طب الرسالة وصلت لل- ال- ال- ل- للداخلية ولمدير الامن في آه، في اسيوط ما تحركوش ليه الرسالة وصلت لرئاسة الوزراء طب انتوا فين من الكلام ده الرسالة وصلت لرئاسة الجمهورية اين انتم يا رئاسة الجمهورية من شكوى الحاج انور ام عمر اهلا وسهلا السلام عليكم اهلا يا ام عمر ازيك يا استاذ ملهم اتفضلي ازي الصحه اهلا بيك الله بالنسبه يكرمك للغلاء يا استاذ ملهم الناس بتشتكي منه هو أيوة.
في مناطق مناطق أيوة.
انا واحده من الناس عايشه في قريه طيب والحمد لله كل حاجه متوفره اه الحمد لله والانبوبه الغاز بنشتريها بخمسة جنيه مش بعشرة ولا الحمد لله على كل حال انا واحده من الناس اللي العيش اللي الناس بتشتكي منه بخبز ايوه بخبز وكل واحده المفروض تخبز الوقت لو حضرتك تيجي تشوف ما تلاقيش اي واحده هو عاد حد بيخبز دلوقتي يا حاجة ام عمر انا والله اه ح- هو ال- الريف ما عادش ريف لا ازاي ال- كل ح- الغله متوفره أيوة.
الغله الغله نفسها بتزرع في الاراضي المتوفره أيوة.
وعند كل الناس ليه ما بيخبزوش حتى ع- على الاقل حتى يسيبوا ال- ال- المخابز والافران بتوع المدن هنقول ما تمام.
بيخبزوش آه.
انما احنا فلاحين المفروض نخبز حتى العيش اللي بيتخبز بيبقى له طعم تاني خالص عن اللي بالشارع الله اعلم بيبقى فيه ايه طيب يعني المفروض كل واحد يكفل بنفسه نعم.
إذا هو قادر في غيره مش قادر يش- اللي يشتري رغيف العيش نعم وبالنسبه للغلاء ده في كل مكان بس بتبقى متفاوته وانا انا اشتغل عايشه في قريه انا بالنسبه لفاتوره التليفون بدفعها عاديه اسمع ناس تانية تقول لك لا ده 300 لا 400 لا 500 لا مش عارفه ايه وناس فقراء والله العظيم يا استاذ ملهم نعم ما اعرفش بقى تفاوت الفواتير دي من ايه ما اعرفش نعم.
قراءه غلط قراءه صح قراءة. في ناس ما بتجيش تقرا خالص ايوه في ناس ما بتقراش خالص العدادات وبتحط اي ارقام يا الله فحرام والله وكل المفروض كل واحد هو يراقب نفسه اهم حاجه الضمير لو أيوة.
كل واحد عامل ضميره بما يرضي الله اكيد ان شاء الله نكون احسن دوله في العالم بإذن الله ربنا يبارك فيك نظرة تفاؤل من الحاجة عمر آه، الحاجة أم عمر ربنا يبارك فيك يا رب اللهم أمين ولكن بتقول كلمة جميلة الضمير الضمير فين من المسؤولين فين الض- الضمير من محصلين الكهرباء محصلين فواتير الكهرباء إلى آخره إلى لكل الناس للتجار للبياعين لكل الناس لابد أن يبقى آه، في آه، ضمير شكرا جزيلا لأم عمر آه، عايزين أيضا آه، يعني اتكلمنا عن الغلاء وارتفاع الأسعار كنت بتمنى ولكن الوقت بيجري بينا بتمنى كنا نتكلم في مسألة المظاهرات والمشاكل اللي بتتم والتخوف من يوم 25 يناير 25 يناير القادم كتير بيتكلم وأحزاب وحركات بتدعو للتظاهر يوم 25 يناير كنا محتاجين نسمع الناس في الجزئية دي بيقولوا إيه العمل إيه هل الناس تطلع لتظاهرات وي- و- والهتاف والمطالبة بإسقاط الرئيس والمطالبة بإسقاط الشرعية والمطالبة بإسقاط الحكومة والمطالبة بإسقاط الدستور ولا آه، إن احنا نقول لابد إن احنا نصبر ونتحرك ولا ناخد يوم 25 يناير هي دي بداية ثورة بيقولوا ثورة ضد الرئيس إلى آخره كل له وجهة نظره ولكن فريق تاني بيقول إن احنا ناخد يوم 25 يناير هي ثورة ولكن ثورة في العمل ثورة في الإنتاج ثورة في التنمية ثورة في آه، زرع ودفع عجلة الإنتاج في فريق بيقول هنا وفريق بيقول هنا ولكن اللي بنطالب بيه اللي يخرج يوم 25 يناير لابد ان هي تكون تظاهرات سلمية لابد ان احنا نحافظ على بلدنا عبر برأيك وعبر عن رأيك قول زي ما تقول ايا كان رأيك ولكن لابد ان يكون رأيك وتعبير عن وتعبيرك عن رأيك بأدب وباحترام وبتقدير وبعدم حرق للمؤسسات وبعدم حرق للسيارات إلى آخره محتاجين تبقى كلها تظاهرات سلمية ما نقدرش نقول اللي هيخرج يوم 25 يناير ده صفته إيه ما أقدرش أقول أنا مش مفتي ولا ليا في هذه الجزئيات ولكن أنا بتكلم بنبض الناس بتكلم بلسان الشارع عبر عن رأيك باحترام عبر عن رأيك بحب عبر عن رأيك بسلمية عبر عن رأيك بكل الطرق وبكل الوسائل السلمية واللي بنقول الفريق الآخر بنقول ممكن ناخد يوم 25 يناير هي ثورة في العمل من أجل أن احنا نتحرك من أجل أن احنا ننهض بالبلد يبقى ثورة 25 يناير القادمة أو يوم 25 يناير أو الاحتفال بعيد الثورة هي بداية العمل والنهوض بالبلد والخروج من المأزق اللي احنا عايشينه من أجل أن البلد تتسع والبلد تنهض في كل المجالات وبقول مرة أخيرة وهقولها كل مرة وهقول وهزيد فيها كل شوية عندنا 60-70% من الشعب المصري لا يعنيه كل هذا ولكن بيعنيه لقمة العيش الأمر الآخر رسالة للمسؤولين رسالة للمسؤولين اتقوا الله في مصر اتقوا الله في مصر اتقوا الله في مصر الأمر الآخر واللي بنقوله ان احنا لابد من اختيار الكفاءات لابد من اختيار الكفاءات في كل المجالات لابد من اختيار الكفاءات في كل المجالات ووضعها في مكانها المناسب ولا نعتمد على أهل الثقة فقط لابد من الكفاءة الكفاءة الكفاءة لابد أن يوضع صاحب الكفاءة في مكانه الطبيعي ولا نختار أهل الثقة فقط حتى نعبر مصرنا الحبيبة ونعبر بها إلى بر الأمان بإذن الله لأنها ستظل محفوظة وستظل مصونة بإذن الله ربنا يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن ويعد الأيام القادمة على خير يا رب العالمين مشاهدينا الكرام دي كانت حلقتنا النهاردة حلقة بسيطة ولكن هي بسيطة في المضمون ان احنا بنقول الغلاء وارتفاع الأسعار ولكن غنية وثرية باتصالات حضراتكم وبمداخلاتكم معنا اللي بنسعد بيها بالتأكيد سنكرر هذه الحلقات لأن هي دي الرسالة اللي بنوجهها زي ما قلت في البداية بنسمع المسؤولين وبنسمع السياسيين وبنسمع, وبنسمع النخبة وبنسمع كل الناس ولكن مين اللي بيسمع الشارع مين اللي بيسمع الناس اللي في البيوت مين اللي بيسمع الرجالة والرجال والنساء اللي موجودين في البيوت اللي بيشتكوا واللي هم حاسين بآلام كثيرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرق كرب المقربين يا رب العالمين وأن يعني تمر الأيام القادمة على خير وده طلب بنطلبه من كل الأحباب ومن كل المشاهدين في كل مكان داخليا وخارجيا ان احنا ندعي لمصر في هذه الأيام حتى نصل إلى بر الأمان مشاهدينا الكرام كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة وحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا